للاسف وده اللي مش عايزه بولس الرسول خليك ثابت يا حبيبي على ايمان كنيستك مش كل واحد آه، يجي يقول كلمتين نعوم ونجري وراه آه، هنبقى اطفال هيبقى شغل عيال هيبقى شغل عيال اللي ثابت يبقى ثابت في الايمان بتاع كنيسته ما يغيروش واعتقد آه، كلام مفهوم آه، هو بيتكلم على وحدانيه الايمان فلما اتكلم على وحدانيه الايمان قال عشان نوصل لوحدانيه الايمان دي ما حدش يسيب كنيسته ويروح لكنيسه غريبه بتقول كلام غريب فما تروحش للكلام الغريب والا تبقى طفل عايم ده بيمشي انا انا فاكر احنا عبر السنين في الخدمه كل ما تطلع موضه بنعاني منها في مدارس الاحد بنعاني منها يعني في الستينات آه، كان في فكر ماركسي في البلد وكان فكر ش- شديد وفكر وجودي فلسفي كنا بنضيع وقت طويل في ال- في الاجتماعات عشان نناقش انا طريق اقرا وجوديه وماركسيه من تحت راس الموضوع ده والعيال ان- انسجموا جدا من فكر الماركسيه والوجوديه ومحل ما نقعد نتكلم في الماركسيه والوجوديه ويردوا لنا على الكلام ده آه، بعدها الجيل اللي جه بعده آه، ابتدت الاسر الجامعيه والاسر الجامعيه دخل فيها بروتستانت على ارثوذكس لقينا في الاسر الجامعيه آه، مش مهم اعمالك الاعمال دي لا قيمه لها انا فاكر مره قعدت 12 اسبوع اتكلم في موضوع الايمان والاعمال الناس بتتوه على اي حاجه على يعني كل فكره تطلع جديده الناس تجري وراها زي ما اتفتح شارع الشاربي في يوم من الايام الناس كلها كانت بتطلع شارع الشاربي فاكرين الشاربي هو ما بقاش موضه دلوقتي بس في وقت من الاوقات كان شارع الشاربي ده موضه وناس تجري ولا بتقرا شارع الشاربي شارع الشاربي بورسعيد اتفتح بورسعيد كله يجري على بورسعيد ف- الم- الناس بتجري ورا الموضه ولا الكلام حلو طب والايمان الايمان السليم اللي انت اللي في كنيستك بتسيبه ليه؟ هي مش هي ناقصها آه، شقاقات وتقطيع آه، نكمل كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال بل صادقين في المحبة آه، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح أي بصراحة أنا لحد امبارح آه، كلمة إلى ذاك دي كانت محيراني وتعباني جدا ومشتاق لها أجيبها يمين أجيبها شمال مش جاية معايا آه، فرجعت عندي أربع ترجمات إنجليزي أربع ترجمات لقيتهم مش مترجمينها إلى ذاك مترجمة into him الأربع ترجمات وده كلام منطقي يعني احنا ثابتين هو ده هي دي لغه بولس الرسول ان احنا ثابتين في المسيح مش الى المسيح الى المسيح بتوهني الى الذات بتتوه لكن في المسيح هي دي المعنى الصح تعالوا نقراها بالمفهوم الجديد تطلع ازاي كي لا نكون فيما بعد لا متاسف بل صادقين في المحبه ننمو في كل شيء في ذاك الذي هو الراس المسيح مش الى الى ذاك تتوه تتوه يعني ايه الى ذاك ف ال- المعنى في في في المسيح مع- معنى اروع وادق ان انا مش هقدر انمو الا لو كنت ثابت في المسيح اديكم مثال لو قطعت صباعي ده وانا عندي سنتين وركنته جنب الحيطه هيكبر هو مش ممكن يكبر الا لو كان ثابت في جسمي والدم بيمشي فيه ده كلام منطقي فعشان العضو ينمو لازم يكون ثابت في المسيح مش ممكن واحد هينمو هو بعيد عن المسيح مش ممكن آم، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء هي الحقيقة آه، كلمة برضو صادقين في المحبة عايزة آه، تصحيح لأن هي الأصل مش صادقين في المحبة الصادقين في المحبة معناها آه، إن احنا آه، يعني نبقى بنحب بعض يعني لا بس لما تقارن الآية دي باللي قبلها ما يطلعش المعنى كده وهنا الترجمة تبقى ناقصة فيها حتة الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ بتقول كي لا نكون فيما بعد اطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر الى مكيدة الضلال ده هنا بيتكلم عن ناس بيمشوا غلط في ايمان غلط وبعدين يقول بل صادقين في المحبه الترجمه بقى الاصل اللي انا لقيته ان هو بيقول آه، ولما نيجي نتكلم مع هؤلاء الناس نتكلم بمحبه الكلام كده يستقيم مع بعضه يعني حتى لو لو واحد بيتكلم غلط وبيطلع بفكر غلط ما ما اهاجموش بكراهيه ممنوع الكراهيه حتى لو كان بيتكلم غلط ممنوع كراهيه اوجهه واقول له الصح وممكن اقول الحق بمحبه الاصل بقى انا هقرا لكم الاصل انا معايا انا نقل- يعني نقلت ال- مم، بالانجليزي مكتوبه speaking truth in love يعني اتكلم الحق بمحبه ده الترجمه الانجليزي تتكلم الحق بمحبه من غير كراهيه لان الانسان المسيحي ما يعرفش الكراهيه واضحه آه، بل صادقين في المحبه ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح يبقى بقى في ذاك مش الى ذاك يبقى بنتكلم آه، الحق بمحبه وبننمو في كل شيء في المسيح الذي هو الراس اخر ايه بقى الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة اللي هيفسرها اللي اللي هيفسر الآية دي صعبة جدا التركيبة في منتهى الصعوبة التركيبة في منتهى الصعوبة وفعلا ما قدرتش ان انا يعني اطلع بالفهم الصح الا لما حطيت قدامي كذا ترجمة آه، في العربي كده مش باينة مش باينة فعلا يعني آه، لكن هنحاول نجيبها بالعربي لان مش مش هحط قدامكم ترجمات ولا حاجة لكن هحط لكم ال- ال- ال- الكلام العربي زي ما هو الذي منه كل الجسد التي هو اخر كلمه في الايه اللي فاتت ايه الذي هو الراس المسيح الذي منه كل الجسد ما هو الراس هو الراس وهو ال- اللي بيتحكم في الجسد كله بالظبط كده ما هو ال ال ال ال ال الراس هي فيها المخ وهو اللي بيتحكم في الاعصاب وبيدي اشاره للدراع بقى يتحرك كده يدي اشاره رجل تتحرك كده ما هو الراس فهو الراس هو اللي بيعمل كنترول على كل الاعضاء بتاعه الجسم دي سهله دي تاني الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا مقترنا طب احنا بنقترن بقاعده بايه؟ بالمحبه دي فين؟ كلوسي مقترنين بالمحبه دي موجوده في كلوسي اهي اقلبوا كده كلوسي آه كم صفحه كده اهو اصحاح اتنين ايه كام اهي ايه اتنين اصحاح اتنين ايه اتنين لكي تتعزى قلوبهم مقترنه في المحبه يبقى الاقتران ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال احنا بنتحد مع بعض وبنتركب مع بعض ايه اللي بيربطنا مع بعض المحبه هو ده اللي فرح قلب المسيح فاكرين لما قلت لكم الايه اللي بتعثر كثيرين في سفر النشيد يقول لها ما احلى دواير فخذيكي هي دواير مش دواير هي الانجليزي بتاعتها joints اللي هي المفاصل المفاصل فعايز يقول هو المسيح هنا بيكلم كنيسته فبيقول لها ما احلى آه، الارتباط اللي بين الاعضاء وبعضها جوه الكنيسه لان هذا الارتباط ارتباط بالمحبه واشمعنى اختار الفخذين بالذات لان هو دول اللي بيتحكموا في الرجلين الاتجاهات لما اتربطنا مع بعض بقت اتجاهاتنا واحده في اتجاه مجد المسيح ادي المعنى لكن مش بيتكلم على على جسم من بره ده بيتكلم على جوينتس بيتكلم على مفاصل آه الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا حطوا نقطة والآية دي خلصت كده حطوا نقطة والآية دي خلصت على كده يبقى الجسد كله متركب مع بعضه ومقترن يعني متجوز بعضه يعني في ارتباط بيننا وبين بعض واللي بيربطنا ببعض هو المحبة خلاص اللي بعد كده بمؤازرة كل مفصل دي آية لوحدها يعني ايه بمؤازرة كل مفصل الحقيقة هي مش مش باينة في العربي كلمة بمؤازرة يعني المفصل بيؤازر وبيدعم العضو يعني المفصل ده لو كان شغال صح اقدر احرك دراعي وبقوة ففي في ممكن يكون مفصل المفصل ده ضعيف عاجز ما اقدرش احرك دراعي ولو كان المفصل ده قوي يبقى بيدي قوه للعضو انه يقدر يتحرك فعلا الترجمه الانجليزي بتقول الاتي ان هذا المفصل كل مفصل بيعطي قوه من عنده للعضو عشان يقدر يتحرك يبقى كلمه مؤازره التفسير بتاعها في الاناجيل الانجليزي ان المفصل بيدي قوه للعضو وطبعا الجسم كله هاته من فوق لتحت متركب بمفاصل فكل عضو اي اي حركه في اي عضو لازم جايه من مفصل مش كده فبولس الرسول قال لك قال دي حاجه ظريفه جدا ده احنا مش بنقول ان احنا كلنا جسد المسيح وكلنا متربطين مع بعض بمفاصل قال ده احنا عاملين زي الجسد فعلا والجسد عباره عن اعضاء كتيره متربطه بمفاصل وكل مفصل بيدي قوة للعضو عشان يتحرك عشان يقدر يقوم بدوره الله طب مين اللي بربطنا مع بعض بقى احنا اه صح قلنا الاقتران بالمحبة لكن المحبة ما بتديش قوة الروح القدس يبقى هنا كلمة مؤازرة يبقى المفصل هنا هو قوة وعمل الروح القدس في الكنيسة اللي بيربط الاعضاء مع بعض يربطها بمحبة يدي قوة لكل عضو عشان يقدر يقوم بمهامه والقوة دي اللي هيديها لك بناء على ايه؟ ليه هيدي لك انت قوة اكتر مني؟ آه هو عارف انت شغلتك ايه؟ انت محتاج قد ايه؟ الرجل هنا بتاخد كمية دم قد كده الصباع بياخد كمية دم قد كده دي شغلته عشان كده بقى الايه اللي بعد كده ما انتوا لو فهمتوها لو فهمتوا اللي انا عايز اقوله ان القوه اللي بتديها الروح القدس على قد العمل بتاعك مش هديلك اكتر من كده على قد عملك عشان كده شوفوا بقى يقول هنا بقى ايه بمؤازره كل مفصل حسب عمل ده على حسب العمل انت المكلف بيه على قياس كل جزء يعني كل واحد كل جزء ده له له ليها قياس ليها قياسات على قد العمل اللي انت هتقوم بيه بيدي لك قوه على قد العمل بتاعك مش مطلوب منك عمل كبير هتاخد موهبه صغيره مطلوب منك عمل كبير هتاخد موهبه كبيره أه حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبه يبقى النهارده افهمها بقى بالظبط كده ان احنا كاعضاء مرتبطين مع بعض بالمحبه في مفاصل بتجمعنا هي القوه بتاعت الروح القدس اللي بيدي لكل عضو اللي هو محتاجه على قد ما انت محتاج لو ادالك اكتر ممكن تقع في نفخه وكبرياء وتضيع فبتديلك على قد ما انت محتاج فهمتوها كده هي الترجمه العربي فعلا صعبه انا بعترف صعبه جدا جدا جدا لكن مش هتتفهم غير لما تحط جنبها ترجمات تانية تعالوا نقراها تاني آه كل بل صادقين في المحبه ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الراس المسيح خلاص الذي احنا خد بالك بنتكلم على نمو ننمو هننمو ازاي الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا من المسيح هو اللي بيدي هو اللي بيحدد عمل كل عضو والعلاقات بين الاعضاء وبين بعضها ومقترنا خلاص بمؤازرة كل مفصل قلت لكم دي ترجمتها ايه ان كل مفصل بيدي قوة للعضو اللي بيحركه عشان يقدر يتحرك ويقوم بالواجب بتاعه دي النعمة اللي بيديها الروح القدس مش بس بيجمعنا في محبة لكن كان بيدي نعمة بتؤثرنا ده هو اللي شايل الكنيسة شيب بمؤازرة كل مفصل حسب عمل حسب عمله على قياس كل جزء م- ما هو ده بياخد غير ده غير ده كل جزء له حاجة غير التاني كل عضو بياخد غير التاني بحسب العمل اللي هو مكلف بيه الصباع غير الرجل غير الشعرة غير الودن كل حتة بتاخد آه، دم على قدها وكل واحد فينا بياخد على قد العمل المطلوب انه يعمله واضحة حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو يعني كلمة بدل يعني ما هو البدل يحصل اقول ايه ح- ح- هيؤدي الى نمو الجسد لما بيدي آه، ده كمية دم وده كمية دم يعني يدي ده موهبة وده موهبة وده موهبة الهدف ايه ما انا ب... انا بموهبتي بخدم اللي جنبي وهو بموهبته بيخدمني فاحنا بنكمل بعض فالجسد كله ينمو فهمتوا فالروح القدس بيدي كل عضو آه، القوة اللي محتاجها والمعونة اللي محتاجها عشان الجسد كله ينمو آه، على حسب آه، حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة هتلاقي كلمة بولس الرسول دايما عمال يقول في المحبة في محبة وده اللي قلت له عليه الدور اللي فات الأساس هو المحبة والعمق محبة آه، صادقين في المحبة يا جماعة ببساطة كده ده اللي عايز يقوله بولس الرسول من غير محبة ما تضيعش وقتكم شوفوا لكم مكان تاني غير جسد المسيح لأن جسد المسيح عمره ما هينمو غير في المحبة واضحة؟ أظن كفاية عليك كده آه، النهاردة أعياد الميلاد الدنيا بخير مش النهاردة مركزين على المحنة الكبرى ربنا يجعلها خير بالليل بسم الله والابن والروح القدس احد مين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات محبة الله للأبناء من كابن الوحيد شركة وموهبة وعطية روح قدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام رب يكون مع جميعكم بسم الله والابن والروح القدس إلا الواحد أمين احنا وقفنا عند الآية خلصنا 16 ونبتدي بنعمة ربنا في آية 17 فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم الذين إذ هم فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق احنا كنا آه، اتفقنا آه، ان الحد الاصحاح الثالث كان بيكلمنا عن آه، آه، احنا خدنا ايه في المسيح احنا خدنا ايه في المسيح وبناء على اللي احنا خدناه ابتدى يقول طيب آه، هنعمل ايه هنتصرف ازاي احنا النهارده اللي احنا اصبحنا في المسيح آه، هنعمل ايه تصرفاتنا المفروض تكون ازاي ده اللي احنا سمعنا المقدمة بتاعته في الآيات من واحد ل 16 ابتداء من آية 17 بتكلم كلام عملي السلوك السلوك يكون ازاي فبيقول فأقول هذا وأشهد في الرب
هي كلمة أشهد يعني آه، أنا بشهد آه، قدام ربنا بأن أنا يعني بقول لكم كلمة الحق اللي انتوا المفروض تحاسبوا نفسكم عليها وكل واحد يحاسب ضميره قدام ربنا هو بيسلك بيحاسب هذا الكلام ولا لا كأن احنا كلنا واقفين قدام ربنا وبنشهد لكن آه، هنا يقول اشهد في الرب هو هو ده اسلوب بولس الرسول آه، اشهد في الرب اتكلم في الرب اسلك في الرب اسلم في الرب محبتي معكم في الرب هو هو بولس الرسول ما مش بيلاقي نفسه خارج المسيح مش بيعرف يلاقي نفسه خارج المسيح اذا كنت في المسيح فانا بتكلم بالصدق وبتكلم بالحق وبسلم عليكم ب- ب- ب- ب- بالحق لكن اذا كنت بره المسيح يبقى في غش فهو اسلوبه باستمرار انا بشهد في الرب يقصد بيها ان انا بتكلم باخلاص يقصد بيها ان انا بتكلم بالحق الحق اللي ظاهر في حياتي اذا كنت انا ثابت في الرب فانا بشهد قدامكم بالحق اللي انتوا لازم تقيسوا نفسكم عليه فاهمين قصدي انا بشهد قدامكم بالحق انا بتكلم وبشهد بالحق وكل واحد يقيس نفسه هل بيسلك بحسب اللي انا بقوله بحسب شهادتي اللي انا بشهدها قدام بشهد- بشهدها قدام الرب ولا مش بيسلك كده كل واحد يحاسب نفسه ويحاسب ضميره قدام ربنا آه، فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم إيه حكاية بطل ذهنهم كلمة بطل يعني إيه أو آه، باطل يعني إيه آم، باطل ليست بالضرورة معناها خطية ولكن كلمة باطل معناها إيه آم، مم؟ آم، فزي ما قلت لكم ان هي بتترجم فين يعني واحسن ترجمه ليها السراب يعني لا شيء لا شيء يعني لما نقول ان احنا بنقول كلام باطل احنا بنتكلم كلام فارغ بالعربي يعني يعني لا يجيب ولا يودي فدول كانوا آه، ذهنهم كان ذهن باطل مفيش حاجه قيمه في ذهنهم كلهم ماشي- ماشيين ماشيين وكلام فارغ ماشيين ورا اوثان فارغه زيهم وافتكر ان في ايه احنا درسناها بس انا مش فاكر في نبوه ايه اعتقد انها في آه، اشعياء ان ان كنتوا اصبحتم بكم زي الاصنام اللي انتوا ماشيين وراها البكم فاللي بيمشي ورا صنم آه، ابكم بيبقى زيه ابكم اللي بيمشي ورا صنم باطل بيبقى زيه باطل اللي بيمشي ورا الاله الحق بيبقى حق اللي بيمشي ورا اله النور بيبقى نور لما قال انا نور العالم انتم نور العالم فانت على حسب ما انت بتمشي بتمشي ورا مين فادي كلمه بطل ذهنهم ذهن بطال و طبعا آه، انا بحب اقول المثل البلدي المشهور الايد البطاله نجسه والمخ البطال نجس ما انا لو مخي مش شغال في حاجه من المؤكد انه هيسرح في كلام فارغ وهيسرح في الخطيه وفي النجاسه وعشان كده نقول باستمرار التدريب اللي المفروض اعمله ان انا مخي ما يبقاش بطال حاول ان مخك ما يبقاش بطال اشغله في حاجه اشغله في حاجه آه، ترفع آه، عقلك للسماويات اللي بيردد مزمور اللي بيتامل في مزمور اللي ب... وزي ما الاباء قالوا في وقت من الاوقات الهزيز عارفين هزيز يعني ايه الواحد يقعد يردد ايه يقعد يردد ايه ويتامل فيها آه، نردد مزمور ونتامل فيه آه، ما تشغلش ما ت- ما تسيبش مخك بطال لانه اكيد على طول الشيطان هيستغل المخ البطال في انه يحوده على النجاسه آه، فأقول هذا وأشهد في الرب آه، أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم بطل زي ما قلنا تفاهة كلام فارغ آم، ف- ف- ش- شيء فارغ شيء فاضي بس زي ما اتفقنا شيء فاضي معناه انه هي- هيجري على طول على النجاسة فعشان كده لازم اشغل مخي في السماويات لازم ادرب نفسي ان مخي يبقى مشغول بالسماويات آه، وده اللي قاله في رسالة آه، كلوسي ان كنتم قد قمتم مع المسيح ها فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس آه، اللي قام مع المسيح ده آه، مفروض مخه يتشغل بالسماويات فمخك بيشتغل في ايه طول النهار فاكرين ما قلت لكم ست البيت تحط مزمور في ال- في المطبخ عشان طول النهار ما هي أ- أ- لو ما عملت لو ما عملتوش كده لو مخك مش شغال في حاجه ايه اللي هيحصل؟ اقول لكم انا ست البيت تفكر ازاي؟ ست البيت تفكر فلانه قالت يبقى قصدها كذا كذا وبدم قصدها كذا كذا يبقى اه يبقى الكلمه اللي قالتها قبلها باسبوع يبقى كانت تعني كذا وكذا خلاص، طب ليه الواحد يسكت لها ليه؟ لا ده انا ما اسكتلهاش وتلاقي الدنيا ولعت نار و ومفيش حاجه هي كلها مبنيه على شويه تخيلات لان المخ شغال في كلام مش بط- مش مظبوط الراجل هو ماشي في الشارع آه، هيفكر في ايه هيفكر في الهم وفي العيال وفي المستقبل وفي الفلوس ويفضل مهموم فده هيعمل مشاكل ده يعمل مشاكل لكن المخ اللي شغال في السماويات آه، بيعيش فرحان بيعيش فرحان آم، فأقول هذا وأشهد في الرب أن تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم إذ هم مظلمو الفكر آم، إيه اللي ظلم لهم الفكر بتاعهم هو ربنا لما خلق الإنسان خلق الإنسان بفكر وبعقل آه، مستنير وكان المفروض زي ما فهمنا من رسالة روميا في الإصحاح الأولاني إنه آه، كل واحد آه، يقدر يشوف ال- الطبيعة اللي حواليه ويقدر يحكم ان ورا الطبيعة دي في اله آه، يعني كان ممكن عن طريق العقل وفي ناس وصلوا لها وفي ناس من الفلاسفة اليونانيين بينما ان هم كان بيعبدوا اوثان كتيرة قالوا هذا كلام قالوا ان مش ممكن يكون العالم ده مفيش حد خلقه ده من المؤكد في اله ورا هذا العالم وفي ناس كتير قالوا هذا الكلام ده في واحد آه، بولس الرسول اقتبس من الشعر بتاعه آه، اسمه ابيمينيدس ابيمينيدس ده اللي هو قال ال- آه، العبارة اللي احنا بنكررها كتير به نحيا ونتحرك ونوجد دي مش بولس الرسول اللي قال الآية دي ده اللي قالها ابيمينيدس لما تقروا قطعة الشعر اللي بولس اخذ منها هذه ال- العبارة هيجيلكم ذهول هيجيلكم ذهول من الكلام اللي قاله ده تنبأ عن المسيح ده تنبأ عن المسيح آه، انا طبعا مش وقته احنا من- بنجيلها لما نشرحها لكن عايز اقول آه، لو الواحد كان شغل عقله ما هو ربنا مدي للعقل العقل ده ده ده, ده شغلته انه جزء منير في الانسان الواحد يفكر بيه ويوصل لقرارات صح ده المفروض ده المفروض انه يحصل لكن عمليا بقى ايه اللي حصل بالنسبة للبشر اللي سلك في طريق الخطية الشهوات طمست عقله فالخطية بتعمل او بتض- بتشيل الاستنارة بتضيع الاستنارة وتحط محلها ظلمة والانسان مننا يا اما مخه فيه ظلمة يا اما مخه فيه نور اللي مخه فيه نور آه، بيقدر آه، يقدر يعرف ربنا يقدر يشوف ربنا يقدر آه، يتلامس مع ربنا يقدر يعرف الحقائق بطريقة سليمة لكن الإنسان اللي مخه في ظلمة وسببتها الخطية سببتها شهواته اللي بيجري وراها آه، الانسان اللي زي ده لما نقول ان هو في ظلمه يعني ايه في ظلمه تصوروا ان في واحد آه، ماشي في ضلمه كحل هيخبط لما يقع آه، اللي نفهمه من هنا انه مثل هذا الانسان اللي عايش في الخطيه مش شايف ولا حاجه صح مش شايف ولا حاجه صح كل الحاجه ال ال يعني الجزء الحساس الوحيد اللي فيه اللي شغال وبيمشي وراه شهوته هو منجذب ورا شهوته وبس منجذب ورا شهوته بس بلاش حكاية الشهوة آه، ناخد حاجة تانية الحقد وال- والمرار اللي يبقى في نفس الإنسان ده في واحد آه، تقعد معاه آه، تقول له انت شفت آه، الاخبار النهارده فلان يقول لك بس فلان غلط فيا وعمل وعمل طب انت شفت الخبر اللي جه في التلفزيون بس فلان هو مفيش حاجه بتحركه هو الجزء الوحيد ال- اللي صاحي فيه الحقد اللي على فلان ده مسلم ده فكره مسلم الحاجه الوحيده اللي بتحركه حقده على فلان حقده على فلان محل ما يقعد يجيب سيره فلان ويربخ فيها لا ده م- مخه م- مظلم مخه مظلم ما فيش حاجه بتحركه الا دي ففي واحد بتحركه شهوته وفي واحد بتحركه احقاده لكن ده عايش في ضلمه عايش في ضلمه مخه مضلم بينما ان الفكر ما كانش زهوت ما ربنا ما حطش العقل في دماغي عشان كده ربنا ما حطش العقل في دماغي عشان كده حط العقل في دماغي عشان استنتج بيه ربنا و... وتعرفوا ده اللي بيحصل في المعمودية هو لما نيجي في يوم عيد التناصير احد التناصير ونسمي احد التناصير ب... ب... بنقرا انجيل ايه المولود الاعمى اشمعنى لان المعموديه بتدي استناره لان الانسان القديم اللي كان عايش في الخطيه وعايش في شهواته ده المفروض ان هو انسان مات في المعموديه وهيقوم انسان جديد المسيح بيحيا فيا تعالوا هنا بقى نفهم دلوقتي الفرق بين الظلمه وبين النور ايه الفرق بين الظلمه وبين النور هل المسيح عايش فيك ولا لا والمسيح ايه نور لو المسيح بيحيا فيا يبقى في استنارة من جوه بقدر اشوف اقدر اشوف الحقائق واضحة اقدر اخد قرارات صحيحة لكن الانسان اللي المسيح مش بيحيا جواه آه، اللي اللي بيبقى جواه ظلمة انا هديكوا آه، مثال آه، صدقوني سمعته اكتر من مرة يبقى واحد عايش مثلا في شذوذ جنسي في حاجة في حاجة احط من كده ما فيش حاجة احط من كده ويقعد ويعترف ويقول انا هقول لكم الحاجة اللي سمعتها اكتر من مرة طب انتوا زعلانين ليه وربنا زعلان ليه انا مبسوط وهو مبسوط انتوا زعلانين ليه ايه رأيكم دي تسموها ايه مم؟ الحاجة الوحيدة شوفوا انا انا اصل انا قلت لكم القصة دي عشان اشرح لكم منها حاجة لازم تفهموها انه ده كل حاجة عنده مظلمة الحاجة الوحيدة اللي, اللي بتوجهه شهوته هو بيتحرك في ضوء شهوته وكل حاجة فيما عدا شهوته مظلمة يعني مثلا ما فهمش عبر الكتاب المقدس ان هذه الخطية بتغيظ ربنا لدرجة انه حرق بسببها سدوم وعمورة مش في ذهنه مش شايفها مش شايفها مش شايف مثلا انه قوانين الدولة اللي احنا عايشين فيها بتحكم اللي بيعمل كده يعني ده مش بس ربنا اللي زعلان ده الحكومة زعلانة وبتجازي اللي بيعمل كده مش شايفها مش شايف ان القوانين الاجتماعية اللي احنا عايشين فيها بتجرم هذا مش شايف ان اللي بيعمل كده لو اتعرف في المجتمع تبقى فضيحة بالنسبة له لا شايف ربنا ولا شايف الحكومة وقوانينها ولا شايف المجتمع وقوانينه ولا شايف عيلته اللي هيفضحها ولا شايف ان هو هيتفضح ظلام كامل وكل الحاجة اللي بتحركه شهوته انا مبسوط وهو مبسوط ربنا ماله وانتوا مالكوا شفتوا يعني ايه ظلمه بعد شوية هي- هيسميهم يقول لك على الناس اللي زي دول انهم فقدوا الحس آه، الترجمة السليمة بتاعتها مش ان هم فقدوا الحس يعني ما عندهمش احساس ولكن فقدوا الاحساس بالالم عارف لما واحد يجيله آه، مرض يخليه مش حاسس بالالم آم، ده ممكن يموت ده ممكن يموت طب افرض افرض انك انت ما بتحسش بالعطش ما انت هتموت لو ما بتحسش بالجوع ما انت هتموت لو ما بتحسش بالالم ممكن تمسك النار والنار تولع فيك وتولع جسمك وانت مش حاسس لانه ما بتحسش بالالم فكلمة فقدوا الحس فقدوا الإحساس بالألم اللي بيحس بالألم ده بيجري عشان يهرب من مصدر الخطر اللي موجود يجري عشان آه، يروح للدكتور يشفيه يعالجه لكن اذا كان هو مش حاسس بالم هيجري لمين يصلح اللي عنده هو مش حاسس بحاجه فقد الاحساس بالالم ففقد ال- الاحساس بانه مضطر يروح لحد يعالجه ده فقد الاحساس تماما باي الم وبالتالي مش محتاج لانه يروح لحد يعالجه مش شايف ان في حاجه غلط يعني الغلط موجود هو مش شايفه خدتوا بالكم مصدموا الفكره دي معناها ايه يقول تاني آه، اذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله ومتجنبون عن حياة الله يعني ايه متجنبون اتب- بعدوا اه لان طبعا آه، بالظبط كده آه، اتصور معايا إن- يعني ناخدها بنفس الاسلوب اللي هنفكر بيه واحد اتعمى بعيد عنكم قدامه ال- الميه ومش هيشوفها هيفضل ماشي بعيد عن الميه والميه هي اللي هتحييه وهيفضل يمشي بعيد لحد ما يموت بينما لو الميه قدامه هنا ده اللي حصل نتيجة ان مخه ضلم فبياخد قرارات خاطئة القرارات الخاطئة دي هتوصله فين انه يبعد عن حياة الله وهياخد طريق الموت كلمة متجنبون يعني انحرف عن طريق الحياة بياخد قرار غلط عشان كده العكس لما تيجوا تلاقوا الروح القدس يقول لك الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة وايه والنصح يعني ايه النصح اللي مليان من روح ربنا بيبقى القرار واضح جواه لان روح القدس بيرشده القرار الصح كذا كذا ده في فرق بين واحد ال- في استنارة جوه القرار واضح الصورة واضحة قدامه وفي واحد تاني عنده ضلمة جوه مش شايف حاجة خالص بيمشي غلط فهمتوا متجنبون عن حياة الله بعد عن خط الحياة ده ماشي في طريق الموت إذ هم متجنبون عن حياة الله إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم الجهل ده جه منين الجهل ده كمان لأن الروح القدس افتكروا وظيفة الروح القدس اللي فيا ده احنا بنصليها كل يوم في إنجيل الساعة الثالثة بيعمل ايه الروح القدس يعلمكم ويذكركم بكل شيء ده هو المعلم اللي جوه هو اللي بيديني روح النصح طبعا نتيجة ان انا آه، دخلت في خط الضلمة وابتعدت عن طريق الحياة من المؤكد ان مثل هذا الانسان طفى الروح القدس اللي جواه فلا بقى الروح القدس بيعلم ولا بيذكر ولا بيعمل حاجة ده مطفي ولا بيتكلم ولا بيتكلم يتكلم وانت و- و- وهو والراجل ده ولا هنا ولا هنا الصوت اتطفى جواه ولازم تعرفوا الحكايه دي ان روح قدس وظيفته ان هو يتكلم ويبكت على خطيه لكن قصاد اصراري على آه، مقاومه صوت روح الله اللي جوايا اللي بيحصل ان الصوت بيطفي بيحزن الروح القدس بيحزن ان انا بقاومه ونتيجة انه بيحزن صوته بيطفي صوته بيطفي والعكس لما يكون الانسان بيتجاوب مع الروح القدس الصوت بيعلى ويبقى الصوت واضح جدا تجاوب مع الروح القدس هتلاقي الصوت بيعلى وتسمع صوت الروح القدس واضح جدا جواك خد آم، خط مقاومة للروح القدس هيطفي الصوت اللي جواك عشان كده يقول سبب الجهل آم، لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم ايه اللي وصلهم لغلاظة القلب ها الاصرار على آه، انه لا يتجاوب مع صوت الروح القدس فصوت الروح القدس اللي جواه ما بقى ما هو عاند مع الروح القدس مره الصوت ابتدى يلطف لكن الصوت موجود يعاند مره واثنين وثلاثه لدرجه انه يجي في وقت من الاوقات ما بيسمعش حاجه خالص فبقى القلب غليظ لانه لا يتجاوب مع صوت الروح القدس اللي جواه ما بيتاثرش باي حاجه خالص ولا حاجه بتحركه ما بيتحركش أم. إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم الذين إذ هم قد فقدوا الحس خدت بالكم بقى من- يعني إيه فقدوا الحس مش مش حاسس بأي نوع من الألم مش حاسس بأي نوع من الفضيحة مش حاسس باي نوع من العار للخطيه اللي هو بيرتكبها يعني يعني بكل المقاييس اللي انت بتعمله ده فضيحه ده انت هتتفضح بسببها ولا هو هنا هو مش حاسس باي نوع من الالم لان الحاجه الوحيده اللي بتحركه شهوته مش حاجه تانية غير كده اذ هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعاره ليعملوا كل نجاسه في الطمع هنا بقى مش بس آه، يعني كلمة الطهارة طبعا واضحة لكن آه، يعني كل م- الممارسات الجنسية الخاطئة معنى كلمة الدعارة دي كل الممارسات الجنسية الخاطئة لكن بعد كده يقول كل نجاسة في الطمع هو هنا هيستخدم الطمع في هذا الإصحاح وفي الإصحاح اللي بعده لكن الفرق ما بين هنا وهنا مختلف الطمع اللي في الآية دي هو إنه مش مكفيه إن يعني عنده آه، ست اتنين مع زي ما كان بي- بيتجوزوا بقى مش مكفيه لو لقى مرات صاحبه عجبته آه، عايز مرات صاحبه الطمع مش مكفيه اللي عنده عايز مرات صاحبه عايز مرات قريبه عايز بنت قريبه هو مش مكفيه حاجة خالص فهنا الطمع معناه انه مش مكفيه اللي عنده ده من الناحيه الجنسيه لكن عايز اكتر مش مكفيه حاجه لكن الاصحاح اللي جاي هيتكلم على الطمع هنا الطمع المادي فكلمه كل نجاسه في الطمع معناها كده ودي اللي قال عنها آه، ارميه يقول اصبحتم زي خيول كل واحد خيل حصان بيصهل على امراه صاحبه ادي ال- المستوى اللي انحط ليه آه، اللي زي دول وصل لكده ومش حاسس ان في الموضوع فيه فضيحه مش حاسس بحاجه خالص لانه فاقد الحس مش حاسس ان دي هت... إن- انها مؤلمه انها عار انها فضيحه هو مش حاسس بحاجه خالص هو بيدور فقط على ال- اللي شهوته بتنادي عليه فقط لا غير أم، واما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا اما انتم فلم تتعلموا المسيح آه، لذيذ قوي تتعلموا المسيح يعني ما هنا مش بيقول تتعلموا من المسيح بتتعلموا المسيح يعني تتعلموا المسيح اصله برضه هو نفس الفكر بتاعه المسيح اللي فيكم المسيح اللي فيكم عرفكم نفسه انتوا مش بتتعلموا من المسيح كمصدر خارجي انتوا بتتعلموا المسيح اللي فيكم من مصدر داخلي لان المسيح فيكم الفكرة دي مسيطرة على بولس الرسول في كل الكتابات بتاعته المسيح فينا مش منفصل عني بيعلمني بحياته جوايا واخدين بالكم ازاي لم تتعلموا المسيح هكذا ان كنتم قد سمعتموه اسمعوا فين ده كان من 2000 سنه اه ده اللي بقوله ان هو هو جوايا هو جوايا وبيتكلم جوايا بس الصوت واضح ولا مش واضح الصوت فيه حساسيه في ودني ولا فيه غلظه في قلبي قافله لي قافله السكه عليا آه، افكركم بحاجة عشان اقول يعني ايه اسمع صوت ربنا آه، احنا ساعات طبعا في ممارسات خاطئة مش بنسمع صوت ربنا آه، افتكروا الايات اللي موجودة في سفر النشيد يقول ايه على فراشي على سريري طلبته فما وجدته رحت الاسواق طلبته في الاسواق طلبته فما وجدته ليه يا غلبانه الدطاري في مكان غلط كلمة سريري على فراشي معناها حالة استرخاء كامل مفيش جهاد زي واحد يقول لي قبل ما بنام وانا حاطط راسي على المخدة بقول ابانا الذي كتر خيرك ده كله طلع منك ده كله طلع منك طريقة غلط عمرك ما هتسمع كده في الأسواق ال ال ال الناس اللي عايشة في هيصة هيسمعوا صوت ربنا ازاي عكس هذه الصورة ايليا ايليا لما حس برعد ولم يكن الله في الرعد في نار وبرق لا، ما كانش ربنا في كل ده وبعدين سمع همس خفيف نسمة خفيفة غطى وشه لأنه عارف ده صوت ربنا بس عنده خبرة قديمة هو عارف صوت ربنا بي بي بي بيبان امتى ما يبانش في الهيصة انا ساعات ب- بضحك بقول طب الهيصة اللي حصلت في الاول دي كانت ايه مم؟ ايه الهيصة اللي حصلت الر- البرق والرعد الموتوسيكلات اللي بتطلع قدام الريس الموسيك- الموتوسيكلات تمشي تقول بيب بيب بيب بيب عشان يعني الناس تتفسح و- والناس تاخد بالها لكن عربية الريس نفسها وهي ماشية الراجل ما بيضربش كلاكس ما بيضربش كلاكس ماشي في هدوء خالص الموتوسيكلات بتعمل بيب بيب لا عشان ت... طب ايه الهيصه اللي حصلت دي كلها على نفس الكلام حصل لما جه ربنا يتكلم على الجبل نار طلعت من الجبل لدرجه آه، الشعب اترعب واحنا فهمنا بعد كده من بولس بس هو موسى كسف يقولها ان موسى نفسه اترعب موسى نفسه اترعب هو ما قالش عن نفسه انا اترعبت لكن آه، بولس فضح وده هو كمان اترعب آه، ايه ده كله ده عشان ايه هو النقطة المهمة آه، انك مش هتعرف تتلامس مع ربنا الا وانت في موقف خشوع وانسحاق فالبرق والرعد اللي كان حصل عشان يخلي ايليا في موقف خشوع يبقى مستعد انه يسمع صوت ربنا يسمع الهمس الخفيف آه، الشعب مهما كان برضه واقفين ده بيكلم ده وبيسجد ده زي ما ده بيهزر ده بيتكلم اما حصل البرق الرعد اظن ولا واحد قدر يغز- يسجد اللي جنبه ولا يضحك ولا يتكلم كله وقف في حاله